أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس السابع في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عن ابن حجر ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا نؤكد ليس المشكل النصيحة إنما المشكل قبولها فالكلام كثير ومجالس العلم كثيرة والعلماء يتكلمون في كل مكان لكن الأهم من كل هذا أن الذي يتكلم يجب أن يحاول تطبيق ما يتكلم فيه وبه وعلى المستمع أيضا أن يحاول أن يطبق ما يسمع جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستغل بداية هذا هذه الجلسة الطيبة في الدعاء الخالص إلى الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا في الامتحانات اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم شياطين الإنس والجن اللهم اجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم اعصم شبابنا اعصم شبابنا وفتياتنا من كل سوء اطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن اللهم بارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في ابنائنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في ذرياتنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اشرح صدورنا وصدور المسلمين لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم أن نلقاه لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاردد اللهم شره إليه لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وانصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان فك كرب المكروبين استر عيب المعيبين ايد العصاة والمذنبين اللهم فك اسر المأسورين اللهم اخرج من سجنوا في الحق يا رب العالمين واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا قبل أن أدخل في درس اليوم بكلمة صغيرة إن شاء الله هي أنه لا خلاف بين المسلمين في خلاف بين المسلمين أبدا إن شاء الله وإنما إن كان لمسلم رأيا أو لعالم رأيا فليس معنى هذا أنه يعادي أخاه الذي يدعو إلى الله على بصيرة وإنما أنا واثق بفضل الله عز وجل أن يوجد جماعة من جماعات المسلمين تتعمد الخطأ مفيش يعني أنا مش عايز أسميها جماعة لأن كلنا كما اتفقنا كلنا جماعة المسلمين وإنما هذه المسميات التي نراها إنما هي وسائل دعوة وسائل دعوة فمن مثلا يعني يطلع اخواننا مثلا دول جمعيات شرعيه ما نقولش دول جمعيه لوحدهم لا دول مسلمين وموحدين بالله سبحانه وتعالى اخواننا بتوع انصار السنه اخواننا بتوع التبليغ اخواننا واحد اخوان المسلمين اي حد من اللي يعني من يعني يريد ان يتسمى تحت عنوان معين قل هذه وسائل دعوه دي وسائل دعوه كل يدعو الى كتاب الله والى سنه حبيبه صلى الله عليه وسلم واتفقنا فيما قبل ان نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لانه اذا كما قلنا من قبل اختلف اصحاب المحراب استولى عليه اصحاب الحام يعني ان كان اصحاب المحراب هيختلفوا مع بعض يرجع الخمار ياخده صح ولا لا؟ ومن رعى غنما في ارض مسجعه ونام عنها تولى رعيها الغنم تولى رعيها الاسد اللي يسيب الغنم بتاعته في ارض فيها سباع وينام عنها يحصل لها ايه؟ الاسد يرعاها بس الاسد لما يرعاها يعمل فيها ايه؟ ها؟ يفتق بها هكذا نحن نحن مع اعداء الشام الذين وضحتهم تحت عناوين ثلاثه في خطبه الجمعه الداخله الماضيه الاخيره قلنا اننا يجب ان نكون على قلب رجل واحد ونحن جميعا في سفينه واحده ان مالت السفينه مال اهلها جميعا وان نجت السفينه نجا الكل جميعا اللهم نجنا الى بر السلامة يا رب العالمين نقطة مهمة جدا في النقاش وفي البداية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يجب على الإخوة الدعاء إلى الله وكلكم دعاء إلى الله بأسلوب حياتكم وبسلوككم في أماكنكم في العمل وفي البيت وفي الأسرة وفي العائلة وفي مصر وفي خارج مصر وفي أي دولة مسلمة أنتم دعاة إلى الله ان ما كانش الواحد يعرف يقول كلمتين سلوكه هو يعبر ويقول الذي لا يعرف الاسلام اريد ان اكون كهذا المسلم سلوكه لان علماء الغرب يقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقولوا يعني يعني بقولوا كده مجردا من الزياده عشان هم على لسانهم يعني بنقل الكلام بالظبط ان محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولا لكانت اخلاقه تصلح ان تكون رساله. يعني ده ده ما شهدت به الاعداء. لكن لو ما كانش محمد بن عبد الله رسول الاخلاق بتاعته تنفع رساله. عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ادخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. فالمسلم وهو يدعو الى الله على بصيره يجب ان يقدم الاهم على المهم يجب ان يقدم الاولويات ويقول شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه ليس الذكي الفطن الذي يميز بين الخير والشر لان كل واحد يقدر يميز بين الايه؟ بين الخير والشر ولكن الذكي الفطن هو الذي يميز ما بين خير الخيرين وشر الشرين يعني ايه؟ صلوا على رسول الله الذكي الانسان الذكي الفطن والمؤمن كيف الفطن هو اللي يقدر يميز في خير وخير يشوف انهي احسن فيقدمه يقدمه يعني النهارده ظهرت الهجمه الثالثه لاعداء الاسلام على الاسلام يجوز ثالث واضح دلوقتي واضح عالمي النهارده هل يا ترى نختلف مع بعض احط ايدي فوق على صدري ولا احط ايدي على صرتي في الصلاه ولا احط ايدي ناحيه الشمال ولا يا سيدي حط ايدك في اي حته بس المهم ان تخشع لله رب العالمين لكل مندوبات ما تقدرش خلاف حتى في المسجد ما ضيعت انت كمان فيها وقت لان هناك غير بالظبط ايه؟ حريق شد في بيت كل هم اصحاب البيت والجيران عايزين يعملوا ايه؟ يطفوا الحريق واحد واحد في الوقت كده يقول اصل بصراحه الزرار بتاع القميص مقطوع دلوقتي او ضفله كده يعني شاعر بالمصيبة والحريق وبيدور على زرار القميص ولا زرار الجلابية ده تافه يضيع وقته مش واخد باله من المصيبة الكارثة اللي جاية عليه النقطة الثانية اللي بركز عليها أن نقدم الأهم على المهم نشوف الأولويات إيه اللي يصلح الناس إيه اللي يصلح الناس النهاردة إيه اللي حبيبهم في الدين ما العيل الصغير عنده سبع ثمان سنين وكلمه عن عذاب القبر لا ما يستوعبوش ولا كان بيبلغ عن ايه؟ عن السلوكيات. رب الولد على الايه؟ على السلوك، الصدق، الامانه، الشجاعه، احترام الكبير، توقير العلماء، البر بالاب، البر بالام، احترام الاخ الاكبر، احترام الاخت الكبرى، صله الارحام لما تبقى عمته ولا خالته يرحب بيها، دي سلوكيات لازم اربي الولد عليها. لكن الولد يفهم من ايه؟ سقر ولظى والحطمه وترك الاسفل. ما ينفعش. دين الكبير الذي يتفهم يبقى اذا لازم واحنا بناخد بالنا من الموعظه كيف نربي ولعلنا راينا كيف كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول ما يجني اول ثمره من الشجره يعني البواسير يعني مثلا شجره التين طلعت او النخله خلاص لونت البلح بتاعها اول ثمره او بلحه تقع من النخله او اول سينه يقطفها كان يديها لمين؟ للصبي. للصبي عشان حاجتين. اولا لان الولد الصغير ملوش صبر على ان حد ياخد هو لا هو بيشبع نهمة الصبي. النقطة الثانية ايه؟ ان يمكن الولد الصبي ده لم يجري عليه القلم بعد فربما دعا لمن اعطاه فاستجاب الله له. ان سيدنا الحبيب كان ايه؟ كان كان كان صلى الله عليه وسلم ده استاذ الدعاء ها استاذ الدعاء وصنع على عين الله عز وجل ها صلى الله عليه وسلم فازاي كان بيربي ازاي كان بيربي سبحان الله فكان بيمشي فابن عبد الرحمن بن عوف بيلعب فكان فيه بتاع زي تقول ايه عارف النحله في بتاع اللعبه بتاعت النحله دي تربط على اساس كده ويضربها في الارض ايه تريد ها عرفت طيب انت فاهم في الحاجات دي مالها خالص انا مش فقيت الحته دي بقى ده فقيتني بقى ها المهم يا نحله انت يا مفيش ها ها فاسمها النغير ها فبيعها الواد بتاع الخيط يتقطع الواد يعيط الرسول وصل له الخيط وايه ويقول كان واحد شوف شوف حالنا الحبيب شوف كل ما يعدي عليه يقابله ها الى ان كبر ماذا فعل نغيرك يا عبد الله؟ ما يا ترى انت فاكر الخيط لما اتقطع ها؟ ادي شريط التليفون يقدم الولد يقول ايه يا سلام سيدنا الحبيب نفسه هو اللي ربط الخير عليه الصلاه والسلام وشفت انت شداد بن اوس الله يرضى عليه الرسول معدي لا قاعد مع شويه ستات الله الله الله الله جرى يا شداد ماذا تصنع يا شداد انت قاعد قاعده كده مش مش سيدنا الحبيب كان مؤدب كان كله ادب وكان أشد حياء من الذكر في خبرها كان أشد حياء من الذكر في خبرها استحيوا فرحنا له على التسعات ماذا تصنع؟ فإذا كتاب الله يرضى عليه الصحابي الجليل اتكسف من الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ ما هو سيدنا سجاد لا كان شاف بنات الجامعه هم قاعدين مع الصبيان ولا الواد لازق بالبنت والبنت زي اخوها يا اخي فيها على عينك يا بعيد اتق الله اتق الله رأس المهم قال يكفلون لي حبلا لبعير السرود يا رسول الله الجمل بتاعي بيفك هم بيشتروا ايه؟ حب كل يوم كل ما سيدنا الحبيب يشوف شداد ماذا فعل بعيرك يا شداد؟ لسه برضه بيهرب شداد واحد والصحابه السهلين الرسول بيكلمه وهو بيكلمه عن البعير اللي بيخرج بس الشباب فاهم انت بطلت القعده اياها ولا لسه ها هي كده شوف شوف الادب بتاعه النصيحه على الملا فضيحه عايز تنصح واحد خده على جنب وانصحه وتطلع نصيحه صادقه مش تنظر ولا بقى استاذ تحس دي مش حته دي سبحان الله فالمهم سيدنا شداد اول ما يشوف الحبيب جاي يزق هو في حته ثانيه عايز ايه؟ التقريح كل شويه فدخل ليه الرسول مش مش في المسجد قال بس تاخد راحتك في الصلاه بقى وقف يصلي الرسول معدي من جنبه شم سيدنا شداد ايه؟ الرائحه الزكيه راح مفوت في الصلاه سيدنا الحبيب قعد قرر الشداد في الصلاه ان كان بادئ بالبقره كمل الرسول قعد قال له كذاب ان وقد تصلي ليوم القيامة لانتظرتك ما فيش شايف اه انا اه شوف شوف الحنان بتاع رسول الله شوف التربية يرد ازاي؟ ازاي يبقى واخد باله من تلاميذه ومريديه؟ لدرجه ان الصحابه بيقول لك لما كان يقعد معانا يوزع نظراته على الجالسين حتى يظن كل واحد منهم ان الرسول لا يهتم الا به.
يبص للاكبر او لل- للبيه الكبير اللي قاعد والباقي آه، لا كل واحد كله تواتير يقول لك وصلى مع سيادته كبار المصلين كبار المصلين ايه؟ لا هو المصلين دول كبار الكبار كل واحد هو كل واحد متجوز اللي جاب الصحيح اللي مش جاب الصحيح مش إشكال. كل واحد ولا في كبار مصلين وصغار مصلين والله احنا لو اتصنفنا ما عرفش نطلع من متوسطي الدخل في الصلاه ولا ايه مش عارف المهم يعني الله بس ربنا يجعلنا من عنده من الكبار المهم المهم ربنا يتقبل بس يا كذاب لو صليت الى يوم القيامه انا قاعد فالكذاب ماليش فيها فايده بقى لا احنا نتكلم ها ها ده تسليم ده خلص الصلاه وسلم ف بعد ان سلم جاء فسلم قال له يا رسول الله قبل ان تسالني عن بعيري ها انا ما انا ايه انا انا اكتفيت كده انا اكتفيت ها قبل ما تسالني عن البعير والله يا رسول الله ما شرد بعيري منذ ان اسلمت يعني انا ما رحتش لا سمح الله لا كده ولا من ساعه ما اسلمت وانا ماشي على الخط المستقيم وقد انتهيت من جلوسي مع النساء يا حبيب الله خلاص خلاص يعني شعر ان عمره استاذ عليه بس عند ايه برحمه الله بخطوه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه هي كلمتي الثالثة في بداية درسنا في هذا اليوم. عشان برضه هنضيع طريق الوقت ان شاء الله ونكمل الحديث اللي بدأناه مع الإمام البخاري الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الإيمان ناقشنا يوم الاثنين الماضي عن الفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك مش الهجرة إلى دار الشرك في نقطة دي مهمة الناس بتروح تهاجر تروح استراليا وتروح كندا هو بيهاجر من دار ايه لدار ايه؟ ها؟ من دار الاسلام الى دار الايه؟ الى دار الحرب او الى دار الشرك طيب انا ما قلتش انا ما هاجرت ولكن قبل ما يهاجر وطالب القائمين على الامر سواء من الدوله او من ولاه امره هو المهاجر انه ايه؟ ان هم يغذوه ايمانيا ودينيا وفقهيا عشان ما- لما يروح يصطدم بالجو الغريب اللي هناك يبقى على اسلامه وايمانه لا يتتعتع لكن يروح ريشه في مهب الريح يسكر مع من يسكر و- وينحرف مع من ينحرف ها؟ عملوا مؤتمر في امريكا السنه اللي فاتت عارف المؤتمر ليه؟ مناقشه قضيه الشذوذ عند قساوسه الكنيسه في امريكا يعني القائم على الامر هناك اذا كان بديهي يعني القائم على امر نشر الدين ها المسيحي ها بيناقشوا القضيه هل الشذوذ اللي بين القساوسه ده مباح ولا غير مباح؟ شوف. يبقى بالله عليك ما بال اتباع القساوسه ده شكلهم ايه؟ ها؟ وللاسف اعلاميا احنا ما بنسمعش الكلام ده. حد سمع عن المؤتمر ده؟ انا سمعت متاكد يعني ولا هجيب لك تقرير عن المؤتمر بس اقول لك دلوقتي منشورات احنا ما- آه. رحله وطنيه المهم انا قلت عاملين واحده خلي بالك بالله عز وجل المهم ما علينا فتخيل انت اللي قائمين على امر الدعوه الدعوه الى يعني كما يقال يقول الرب او غيره عندهم انحراف في خلقهم وفي اخلاقهم فكيف يكون هذا قادرا ها ان فاقد الشيء لا يستطيع ابدا ان يعطيه يعطيه منين سبحان الله فانا قبل ما يسافر ابني مش بنتي لا بنتي ما تسافرش الا مع ذي محرم فلانه فين؟ اه اول عملتك على خير جوزت لا يسافر الكتيب الماجستير من آه، من النمسا من آه، من آه، من السويد اه ربنا يبارك معبودنا ايه دروس في ركب لسه صغيره 32 سنه تتجوز ازاي؟ بالسلطان.
اه
32 سنه جدتها كانت جده وعندها 32 سنه المهم اه يبقى سافرت مع اخوها بقى لا اخوها مين يا استاذ؟ اخوها لسه صغير بيدرس ما سافرت مع مين؟ مع البعثه الله هو البعثه دي محرم الله اول مره في السوق اعرف ان البعثه محرم ها؟ يبقى اذا لا تسافر امراه تؤمن بالله واليوم الاخر مسيرة يوم بليلة ده 80 كيلو الا مع ذي محرم ما ينفعش يعني اللي بتدرس في الجامعة في جامعة طنطا ولا في جامعة بني سويف ما ينفعش تسافر كل يوم وحدها الله هي الزمالة بتاعت الزملاء كل يوم طيرت هذه الزمالة محرما هل تصير الزمالة محرما؟ شك هل لو ارتكب الشعب المصري كله خطأ ما او حراما ما هل يصير هذا الحرام حلالا؟ ممكن ممكن يظل الحرام حراما الى يوم القيامة ما قامت السماوات والارض ويظل الحلال حلالا ها الى يوم القيامة ما دامت السماوات والارض اذا ازاي تسافر مع ذي الحجاج؟ كيف؟ ده احنا بنخاف بنقول طالما انت هتعلم نفسك في الجامعه وانا مش عايز احرم طالما انت عايز تعلم نفسك في الجامعه بعد ما تربيه تربيه فاضله وتبدا تتاخر بالليل تستناها على باب الكليه حاجه اسمها تيجي بالليل مع مع زميلاتها هي زميلاتها دي رفقه مامونه مش ممكن احنا عايزين نبقى صحيين ليه لان دي امانه في اعناقنا ربنا يسال يوم القيامه ماذا صنعتم في بناتكم هنقول لله يوم القيامه ها تفكرت تجيب الدكتوراه هذا حرام حرام حرام على من سافرت وعلى من سمح بالسفر وعلى ولي امرها ان كان ابا او عما او خالا او اخا ثم الهجرة من دار الشرك المكان اللي تشعر انك بتفتتن فيه في دينك لازم تسيبه الى مكان تستطيع ان تعبد الله فيه على هدى وعلى هدايه. خلاص. يبقى الفرار بالدين الهجرة من دار الشرك والوفاء في النفس كلمنا المرة اللي فاتت والتحري في الأيمان كل اللي عمال على بطال والله والله دور بقى على الأيمان اللي انت ايه أقسمتها قبل كده بس له إذا أقسمت على شيء ورأيت أن أن الذي أقسمت عليه خير فأت الخير وكفر عن يمينك يعني زعلت مع أخوك وطب والله ما أنا داخل له بيت بتروح في المسجد بيت الشيخ بيقول صلة الرحم واللي ما يصلش رحم وربنا ما يتقبلش صلاته ولا عبادته ده صلى الله عليه وسلم طب والحلفان اللي انا حلفتها في الشيخ خلاص زور اخوك وكفر عن اليمين اطعم عشرة مساكين او صوم ثلاث ايام سواء مجتمع او متفرقه خلاص يبقى لازم تكفر عن ال- الايمان اللي انت اقسمتها طب واحد وبعدين اخوك يقسم عليك لازم انت بره خطر قعدت تاكل عنده والله لا تاكل فيه انا مش ريحت خلاص يا عم والله لا تاكل ما كلاش يبقى انت عليك ايه؟ اه يمين ولا تجعل يعني ال ال ال ال ال ولا تجعل الله ايه يعني إيه عرضة في, في, في, في, في, في لسانك تعالى لفظ الجلالة ابدا عرضة في السهل أبدا الله عرضة لأيمانكم من كل شيء والله والله والله لأن كثير الحرب تقل عنده هيبة لفظ الجلالة واللي بيزعلني اكتر كثير من المتمثلين يقول لك ايه اخد اخواننا التانيين يقول لك صدقني نعم يا اخويا يعني الثاني اوثق منك انت لك يا اخي ده النجار اللي مش عارف ايه يقول لك صدقني جاي بكره يجي لك والمس لا اكيد انت تعرف نجار مش كويس لكن النجار المسلم يوعدك الوعد يجي لك فيه السباك المسلم يوعدك الوعد يجي لك فيه الصنايعي المسلم يوعدك الوعد بس لما تلاقي نجار صادق ولا صدق صادق يبقى اديني خبر برضه عشان اجيبه ان شاء الله المهم فاحنا برضه عايزين نكون اهل صدق لازم يكون اهل صدق كمسلمين والمسلم برضه ما يخليش ايه صوره الاسلام تتهز ليه؟ لان انت اذا تزينت يعني بيزيك في الاسلام او شكلك شكل الم- ال- الاسلام عليك التزامات لو انت واحده محجبه او منقبه وماشيه في شارع التحرير بتضحك بصوت عالي حلو ولا لا؟ واحد. لكن لو واحده لابسه بنطلون ولا شورت ولا لابسه قالع زي ما بيقول خلي بالك انت وضحك بصوت عالي آه، هي حره تضحك ولا ما تضحكش ما انا ايه المشكله لكن كلما صار الانسان حتى ملتزما ها بصورة الإسلام اللي الناس لو شافتها تقول ده مسلم أو مسلمة عليه شروط وعليه حوادث وعليه أحكام يجب أن يطبقها، ليه؟ عشان يبقى من الدعاة إلى الله بأسلوب بأسلوبه وسلوكه. يبقى يا سيدي التحري في الأيمان وأداء الكفارات أقول من قبل ذلك كفارات كثيرة كفارات كثيرة اللي عليه بقى ايام صيام واللي عليه آه، ظهار آه، قال لمراته انت عليا آه، تحرم عليا زي امي واختي الحاجات دي دي كفارات خبطت واحد بعربيتك موته آه، دي كفاره لازم ايه اداء الكفارات اللي حقوق العباد يوم القيامه اول ما يقضي الله يوم القيامه يقضي في الدماء يقضي في الدم فخلي بالك ولذلك قال آه، قال الامام علي يا ويل من قتل من يدعو الى الله عز وجل يا ويله سواء يقتل قتل مادي او قتل معنوي اي انسان يعني يبلغ يعني رسالة رسول الله آه، ورسالة الله الى خلق الله ويحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويل اللي ايه اللي قتلوا هؤلاء الدعاء المخلصين الى الله اللهم الحقنا بهم على الاسلام يا رب العالمين تعالى يا سيدي بقى تعقبنا احنا المره اللي فاتت عند ايه؟ اداء الكفارات. النهارده بقى ان شاء الله في فيما يتعلق بالاتباع. اتباع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. اول شيء في الاتباع ده كلام ابن حجر التعفف بالنكاح. التعفف بالايه؟ بالزواج يعني. فقط شويه مهمه قوي لنا دي حجر زاويه في الموضوع. واحد بيسألني سؤال قل لنا صفات المرأة المسلمة صفات المرأة المسلمة عشر صفات هتردهم لك انت لو انت هتلاقي بفضل الله زوجتك ان شاء الله فيها على الاقل ست سبع صفات من دول وانت عندما تجد في زوجتك اكثر من خمس صفات من اللي هقولهم يبقى دي زوجتك الناجحه هو 50% ها 70% كده حلو 80% يبقى احلى 100% لا 100% للامهات ايه المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ده مش قدر في نسائنا ولكن احنا بشر وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون خلاص اول صفة من صفات المرأة المسلمة إيمانها بالله وما دام الست مؤمنة بالله حق الإيمان يبقى ظهرت كويس أوي يعني إيه طاعة الزوج ويعني إيه رعاية الأولاد ويعني إيه تقوى الله ويعني إيه عدم الخيانة في الكلمة أو في المال أو في العرض يعني من تخرج متبرجة ليراها الناس فهي خائنة لزوجها ليه؟ لأن الناس بتبص عليها صح ولا لا؟ أعرابي من البادية يسير مع زوجته فراح تبص على مرات الأعراب بتاع الأعراب مطلق مراته الله قالت له أنا ما نظرت إليه توقف الرجل قد إيه؟ إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستجيبي إذا ولغ الكلاب إذا جاء الكلاب ورود ماء ها والآه إن الأسود تمتنع ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه حقيقة علمية أن الكلب لو شرب من البير لو يجي الأسد بعدين ما يرضاش يشرب ما دام يشوف الكلب يا تشوف شوف الأسد ملك الغابة ها ضربت لك المثل قبل كده واحد روسي روسي في جنينة الحيوانات قالوا له ايه؟ واحد صاحبي قال له تقدر تحط ايدك من بره القفص على جسم النمرة قالت النمر مش مدام النمر لا قالت النمر قالت الحيوان له ايه؟ حليفة تقدر تحط ايدك على جسم ال- والنمر جنبها قال له تديني كام؟ قال له اديك 1000 روبل العملة الروسية هنروح الكهنة اهو ها راح حاطط ايده راح النمر ياخد ايد الراجل طب نفسي واحد يبقى نام من اللي شايف مراته عريانه في الشارع نمر بس ولا نمره حاجه تكسف والله ماشي هناك كنبه كده يحرم الحياه وماشي مراته ريحه تصاير وناس شاف عيال من اللي بيقف على النواصي يبص على مراته عايز يتخانق معاها من الراجل انت اللي بتضرب مش انت يعني يعني آه آه ربنا يعني الراجل يعني داري بالموضوع يعني الصرع لما يبقى فيه اكل وبتاع ما- الزواج كان غطيه غطيه لكن تقول ايه؟ فالايمان بالله فالست لو امنت بالله خلاص تعرف حدودها تكتب تقول يا خبر ابيض انا كنت بخرج بتاعه دايم معقوله كان شعري بيبقى بس معقوله كنت واقف وفره الراجل اللي غريب يحط ايده في شعري معقوله بعد ما تسوق سبحان الله تبص لا تستغرب يعني لان الايمان بيقطع المؤسسات ولذلك احنا بنقول نربي العيال من دلوقتي اول بنت ما توصل 19 سنين نبتدي نعلمها على لبس الطويل صغيره لا تسعى عليها خالص مش تكسع نبقى عيله ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ست سنين مفيش مشكله اول بنت تبقى على 19 سنين تبقى ايه علمها عشان تب- تبتدي تستعد لان لو وصل سن 12 13 سنه وبلغت نقول حجاب تقول حاضر يا رب نعم يا بابا نعم يا ماما خلاص اسمع البنت الكلام لكن يجي حمل البنت ده و- ولا جدها ولا جدتها انتوا جننتوا بان عليكم خلاص هت- هتحجبوا بنت من الوقت ده لسه عينه 19 سنه نعم يا اخويا 19 سنه يقومها في 19 سنه كان عندها ثلاث عيال ليه؟ المهم يعني القضيه ان صار دينه غريبا الدين اصبح غريب عند الناس واصبح المتزايد في الدين او اللي ماشي في طريق الله اصبح اعجوبه بين البشر لكن ده ما يهم المهم انك تسير على الحق اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب العالمين الايمان بالله اول صفه من صفات الايه المرأة المسلمة ثاني صفة اللزوم الرسيحة ليه؟ لأن ربنا أمرها قال ولا تبرجن قال وقرن في بيوتكم ها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول لك تهددنا الشيخ ل- لنساء النبي قال هو انت عالم تفسير اخلاقك هي بالفتاكه كده لا القران شوف في الضرائب بالفتاكه بتاع ال- الراجل بتاع صوت المرافق لما يجي يحكي ده بالفتاكه لكن في دين الله تفوت ايه؟ ما هو الفتاكه ده دي- دي قوانين دي قوانين ها؟ فالامر عام لجميع النساء ها؟ شوف سيدنا موسى اتخاف بعين اتخاف اول ما شاف البنتين في الزحمه ومش داخلين في الزحمه ده واخدين جنب قال لهم ايه؟ ما خطبكما؟ الخطب في اللغة العربية هي المصيبة. الخطب في اللغة العربية يعني ايه؟ المصيبة. يعني ما المصيبة التي أخرجتكما من بيتكما؟ لأن سيدنا موسى استغرب للأمر. إيه اللي خرج الست- الاثنين البنات دول؟ قال إزاي؟ ما خطبكما؟ إيه الحكاية؟ إيه المصيبة اللي خرجتكم؟ قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير. احنا ما بنشاركش الزحمه في الرجاله في الزحمه وابونا العائل بتاعنا كبير ما يقدرش يخرج للعمل. هذه ضروره الخروج. غياب العائل وجودا او حكما وايه؟ وعدم مزاحمه الرجال. وقرن في بيوتكن. سيدنا عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عليه قصصنا عنه من قبل. كان يغار على زوجته يغير والمؤمن كل ما يغير يبقى بس ايه غيرته في موضعها مش غيره بالشك لا يغير يغار على اخته فمش عايز مراته تروح تجاهك بس خايف يقول لها عودي لان هناك امر من رسول الله بعدم منع المراه بالذهاب ايه الى المسجد لا تمنعوا بناء الله المساجد هي رايحه صلاه العشاء قال لها اسبقيني مشي وكانت شوارع امنه هو راح ماشي وراها وجه جنبها وراح خابطها بايه؟ بايده وراح ماشي الست دليل على انها رفض البصر ما تعرفش مين اللي خبطها خلات النقاط راحت للخلف دور ورجعت البيت هو سكت ما اتكلمش راح صلى ورجع ده كتير ولا ده كتير تاني يوم راحت الجامعه حاجه ولا صلاه ثالث يوم الله قال لها لما امتنعت عن الذهاب الى المسجد اسمع الكلام ده كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا انا ولا ناس فلا ذهاب الى المسجد ده الناس الحرائم قطع منها ده هي بتموت الراجل ماشي مش واخد باله خبطني يا خبر ابيض يا سيده يا فاضله يا زوجه سيدنا عبد الرحمن بن عوف تعال الراجل على اتوبيس 700 واتوبيس 196 ها مش حاجه تحزن بالله عليك ها والست الساعه 6 الا ربع 6 الا ربع تبقى الطريق هنا انا راجع من صلاه الفجر في الخروج تلاقي ايه وقفه سهره اديني مستنيه عربيه الشركه اللي فين لما رحت تبدين ولا حلوان ولا ولا بتشتغل في الحوالية ولا في ال- مش عارف في شبرا الخيبه شبرا الخيبه سبحان الله اركب الاتوبيس امال ايه؟ كويس الكشف لكن تفكر يعني آه، لزوم ورثها بيناقشوا في فرنسا ها للمرة الثالثة أنا نفس الأسبوع اللي فات بيناقشوا ميزان المدفوعات الفرنسي فيه هزة شوية عارف الحل إيه؟ بيقترحوا ال- أساتذة الاقتصاد ها أن تعود المرأة إلى بيتها فرنسا اللي بتقنن القوانين طب ليه تطلع قانون احنا حريق حاكم نحب قوي القوانين الفرنسية على كل يا ريت يطلع قانون و- واحد يمشي وراه يولعه انا بدل اللي جاب الاسلام ها سيليان باريس جدع بس هم يحبوا المهم النتيجة ربنا يجيب حاجة لزوم ريحها لزوم الايه؟ سيدنا ابن عباس عنده الجوارية في واحد من تلاميذه يخطبها قال له ابن عباس قال له نعم قال له انا عايز اخطب الجارية الفلانية اللي عندك قال له انا لا ارضاها لك ليه كويس قال له انها تتطلع الى الرجال عليها كده يعني ها اه تبقى قاعده الزوجه والراجل جاي تبقى انت جاي نفس واحد يشيلك على السلم عشان يرميك جوه البيت رايح الجثه واخد بالك مجرد تقعد على الكرسي يعني ده الست قاعده في السن قاعده تتفرج على المسلسل ولا على الفيلم اللي هو ها في المسلسل وفي الفيلم يناموا ما يناموش في الفيلم شعرهم متساوي ومش عارف إيه، حاجات زي كده يعني وراجل نام بالكرافته وراجل شكله لطيف وحلو اما راجل عايز يعمل الشغل آه، آه، 700 اللي دفع على رجله من هنا واللي قطع البنطلون من هنا واللي شد البتاع من هنا وشكله بلياته غالبا الله يعينه تروح من كتر التعب تروح انت نايم تبص هي على البطل بتاع الفيلم تبص على شكلك انت وانت غلبان حفره ها وفين فكيف ابن عباس الله يرضى عليه قال الله قال له الان الاربعه انت بتحب تبص على الرجاله الراجل يرد يقول له ايه؟ قالت لي هذا من عين ايه يا اخي ما تبص فيه قال له انا الان لا ارضاك انت لها ده انسان ديون عندك صغيره انت دلوقتي ما انت ما تفتحهاش شوف ال- شوف ال- اسمع لسيدنا عمر الله يرضى عليه كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له صلاه الصبح يتعبك كده بعد ما يختم الصلاه ايكم راى رؤيا الليله ان كان حد شاف يقول له افطر هذا صلى الله عليه وسلم قال انا حد شاف قال انا شفت رؤيا النهارده قال يا رسول الله وده فقه الايه مسلم في رؤيه الرؤيا يقول له خيرا ان شاء الله خيرا لنا وشرا لاعدائنا والحمد لله رب العالمين خير ان شاء الله قال له قال رأيتني الليلة في الجنة وإذا بقصر يجري من تحته نهر عليه تتوضأ الجارية لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية قيل لرجل من قريش قال أنا من قريش قيل هذا لرجل من أتباع محمد قلت انا محمد صلى الله عليه وسلم قيل هذا لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرة عمر فوليت هاربا ولم اعقب يا سلام شوف ازاي تذكر الحبيب غيرة عمر على المحارم ها شو هو فضل يقول يا رسول الله يدخل بيتك البر والفاجر كل بيدخل بيتك وسن الكل وددت لو احتجبت امهات المؤمنين يا سلام لو هات ما قالوش حد ولا حد يشوفه وبعدين عرفتك يا سودة يا ماشي في الشارع تقول له علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا ده كلام حد يكلم امه بالشكل ده ها؟ عرفتك يا سودة هاي انا كنت ماشي يا ابو تقول له يا ابن الخطاب انت ده- ده انا ده انا امك لانه ايه زوجة رسول الله الى ان نزلت آية الحجاب بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الغير على الحرمات الغيرة على الحرمات من صفة المسلم لزومه الجهة صفة مهمة جدا ولو سبحان الله البنت بعد ما تتخرج ويجي يعني الدفعة بتاعتها تتعين يضطروا ان تتعين يدوها نص المرتب وتقعد تضيف معدات مكرمة ويجي ابن الحلال اللي يكرمها ويحطها على رب من فوق وتنتج لنا أعظم ما نملك من ثروة ألا وهم الأولاد الصالحين والبنات الصالحات واللي هم هيبنوا المجتمع ويدافعوا عن الإسلام لنعيد مرة أخرى أيام أسماء بنت أبي بكر والخنساء والسيدة عائشة ونسيلة بنت كعب وهؤلاء النسوة الفضليات التي نفتخر بهن في التاريخ كله لكن تقول لي الكلام ده؟ سبحان الله ولكن ينتبه للمرأة أن تعمل أعمالا كطب النساء وكتعليم البنات في المدارس كويس لكن المهم تبقى المنشأة من الباب لغاية المديرة في الست في الست بس العيال في ثالثة ثانوي بترسهم آه، ست العيال عندهم 18 سنة ازاي يقف قدامهم مدرسة لابسة قصير والجو ولا واحد زرع لابسة طويل كيف كيف والمدارس المشتركة و... نسأل الله السلامة والهداية لزوم ويتها لزوم ويتها ايه كمان غض البصر غض البصر كما امر الرجل بغض البصر امرت المرأة بغض البصر الفرق الامر للايه؟ للطرفين الامر للطرفين وشفنا حاتم العصام الله يرضى عليه 30 سنه وهو يصادق استاذه دقيق البلخي فالدقيق بيقول لمراته مين اللي على الباب؟ قالت له صاحبك الاعمى هو الاعمى ولا حاجه فالدقيق بيضحك مع حاتم وزوجتي تظنك اعمى يبقى حاتم كان بيعمل ايه لما يروح بيت استاذه؟ يا سلام يا سلام شوف شوف شوف سبحان الله لا انا شفت مراتك ماشيه في مصر الجديده الله وايه اللي عرفها ان دي مراتك؟ يا خبر ابيض ده انت قاعد تتفرج انت عامل برضه واحده بقى يا خبر ابيض المهم يبقى الموظف بالغلبان ماشي في امان الله ومراته الموضوع ماشيه معاه وفجاه ما لقاش جنبه يروح مع واحد يقول له مين؟ انا فين الصعيد؟ انا انا فين الصعيد؟ مين فين الصعيد؟ ده المدير بتاع الشغل ارفع خاطري فلاح عنه ربنا يهديه ويكفي ها والله ربنا يكفي يكفي الديوث من دياثته ويكفي البليد من بلادته ان بريد الحج ها ولذلك قيل قيل من استرضي فلم يرضى فهو شيطان ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار ها واحد لما يستغضب في الله ما يغضبش الله طب ازاي بقى غض البصر ايه كمان كف سمعها عن الخنا والفسوق الاغاني الخليعه بناتنا في الجامعه بيتبادلوا ايه مع بعض شرط شرط ايه مش الدرجه الاخيره والصحيح البخاري لا انت بقى انت فاهم اكثر مني كمان يمكن واكيد 100% يمكن ده اكيد انت فاهم طب ليه؟ ده ده مش السوق اه يعني الخنا لو واحده النهارده راحت قالت لجوزها ولا بنت راحت قالت لابوها ده الشيخ بيقول ان الاغاني حرام ايه ده؟ ده تطرف الاغاني اللي بتخلينا نعيش في جو جو ايه ده؟ جو ايه؟ اديك عايش في 50 سنه في جو ايه الجو بتاعك؟ اكتئاب والعياذ بالله وقهر وظلم وصدرك ضيق ومش عارف طريقه ايه سبحان الله لكن يقول لك ايوه يا اخي الله ده الرسول كان بيسمع الاغاني يا ابني ابقى خليك كويس في اسلوبك كان بيسمع ايه؟ ها؟ عبد الله بن رواء بن ابي راحه لما كان بيغني قدام الرسول وهو غر الناقه يقول ايه؟ والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قيد هذه الاغاني اللي كان بيسمعها الرسول ها؟ ولا كان بيسمع يعني اتق الله وانت بتتكلم الواحد يبقى عارف يقول لك ايوه يا اخي بتقلد سيدة خطيبة اغني للعروسه انت وعائشه طب غنت قالت ايه؟ الله غنت قالت ايه؟ ها؟ ده الفيديو في الجهاز ده قدر الجواز ده كلام ايه ده؟ يا خرب بعد الحال ها؟ معقول الكلام ده؟ طب ما تقرا كتب السيره وشوف ازاي كان آه، قال لك الغناء حلال ولكن بشروط لو حد منتج البتاع يروح يقول الغناء حلال يروح تاكل ده بشروط بشروط اقلب الكلام بشروط الغناء حلال عشان ما تعرفش منتجها بقى بشروط ايه شروط بقى
قال الا يغني رجل امام نساء ولا امراه امام رجال وده اول شرط ها خلاص الا يصاحب المغني الات موسيقيه دي النقطه الثالثه النقطه الثالثه ان يكون مدلول الكلام لا يحض الا على الفضيله والخلق الحسن والانتماء الى الدين والوطن وعلى كل ان شاء الله سيادتك لما تلاقي اغنيه فيها الشروط دي انا اول المستمعين معاك وهنقعد مع بعض ونسمع كتير قوي بس ان شاء الله قال لك مش هتلاقي بما ان قال لك مش هتلاقي ان شاء الله لا انا هطلع ولا انت تسمع وربنا يشيل عنا وعنك الايه الخنا والفسوق يبقى الست مأمورة ان ايه اودانها يا سلام لما تقعد تشتغل في البيت وفي المطبخ وقاعده تسمع سوره قران اذا القران الكريم شريط علم ها كلام طيب لان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيخليها تحب هذا الكلام وانت لما تناظر يعني يبقى عندك لياقة سمعية في اذنيك يبقى ده كلام طيب وكل شيء دلوقتي هبط الاسلوب والكلام والاغاني طلعوا اغنية من سنتين ده بشد التليفون عن اللي ما حبش واخد بالك انت انا عايز اعرف الرقابة يقول لك عندنا رقابة طب يا ابني في رقابة في الكلام ده طب ودي اغاني بريحة ولا ايه بالظبط الموضوع حلال بلا يقول لك الاغاني الاغاني حرام خلاص الشرط اللي بعديه او الصفه اللي بعدها من صفات المراه غير اتكلم عن المراه المسلمه لان بصلاحها يصلح المجتمع كله كل المجتمع يصلح بصلاح المراه لان الست هي البركه في البيت قد تكون نعمه زي سيدنا عمر ايه النساء ثلاثه النساء ثلاثه امرأة تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك واقفة جنبك ونعم الزوجة اللهم اجعل زوجاتنا من هؤلاء وهي لما تعينك على الدهر في نفس الوقت بتتحمل برضه بلاويك بيني وبينك برضه ما انا بهمس في ودنك يعني ما انت برضه ليك حاجات تعب مش تغيظ تفعل مرارة ها ليك حركات كده تكسر في الوقت اللي ما جبتش فيه تكسير وقعد تهرج في الوقت اللي ما خدش فيه تهريج يعني كده خلي بالك النوع الثاني من النساء امرأة زي ما سيدنا عمر وعاء للولد مجرد انها تجيب عيال والست الثالثة سيدنا عمر ايه؟ غل قمل جراد مليان امس يضعه الله في عنق من يشاء إن رأت منك حسنة كتمتها وإن رأت منك سيئة أذاعتها يا ستار يا رب دي بقى يعني ها أه؟ يا ستار يا رب وذاك قالوا إيه لا تتزوج الرقوب قالوا مين الرقوب قال إني مستنية تفكر على الله عشان تورث يا ستار في نوعيات كده الله الله اعلم يا جوز العلماء ما قالوا لك حاجه غلط يعني اكيد شيء ولا تتزوج الغضوب اللي دايما والعياذ بالله بين عينيها 111 عمال على بطال ما تعرفش الابتسامه مالك ما فيش على طول كده والعياذ بالله مكشره الغضوب اللي ضربونا يعني تزعل بسرعه واخد بالك ولا تتزوج القطوف مقفله الجبين كل حاجه هي ايه شغاله ناقده فنيه لك كل حاجه تعملها غلط انت يعني ولا تتزوج الحنانة ولا الأنانة ولا المنانة أترجم اللغة العربية الحنانة اللي اتجوزت قبل كده وكل ما تعمل انت حركة تقعد كده تعيط ايه الله يرحمه محمود كان زي العسل يعني خلاص المحمود يعني ده ارتاح ها وساب الهم لغيره ها جهنم تحن بالايه؟ للزوج السابق. معنى كده اللي اتجوزت قبل كده ما تنفعش لا لا بس برضه ايه في نوعيات كده دايما ما. وبعدين ولا الأنانة نزلت الأمين عمال على بطال ولا المنانة بتقعد تمن عليك بقى تقول لك ايه ده انا اللي خليتك ده اللي سويتك ده انا لابويا الله يرحمه ولا بابي ولا مامي الكلام اللي هو ايه انت فاهمه ده وانت عايز تبقى قاعد غلبان وحاسس ربنا يهديك ربنا يهديك كله يا رب ان شاء الله وبرضه في رجاله يحلوا برضه ما تنساش ها طب انا حساباتك كده الله يرضى عليك ها؟ هتروح حلوله لا اله الا الله حفظ الزوج في ماله عدم الاسراف الست تبقى معوان لزوجها ولذلك جميع جميع النساء النساء المصريات المسلمات بفضل الله الزوجات امهات مثاليات والله ان الحقيقه مع موجه الغلاء المستمره ومع ظروف الحياه المتعبه ومع تعب الزوج في العمل وراجع نفسيته تعبان ورغم ذلك تتحمل وتربي في العيال وبتجعل من القليل كثيرا وربنا بيبارك يعني برضه ربنا سبحانه وتعالى بي- بي- بي- بيكرم والله هو الست ما شاء الله جابت يعني كيلو الفول من دول ولا نص كيلو الفول عملت منه 700 طن ما شاء الله ايش مش عارف ايه وايش ايه وايش وده ما يعرفش حد يعرفها الا المصريه حقيقي لذلك سيدنا ابراهيم يعني لما تزوج امنا هاجر ده كان بقول لكم احنا اخوال العرب احنا اخوال العرب لان سيدنا اسماعيل جد العرب يبقى ابن اختنا ها الى هاجر المصريه ها ولذلك ربنا بارك في في, في ال... انا ليست حزبيه للشعب المصري مفيش غلط طبعا نقول مصري و... ومش عارف عراقي و... لا المسلمون اخوه ولكن في كده ال... ال... الشعب المصري فيه سر غريب جم الجماعه الشيعه عشان يخلوه ايه شيعه فراحوا بنوا جامع الازهر عشان ايه؟ نشر المذهب الشيعي في مصر بقدرة الله عز وجل ثم ب- ب- ب- بالفضل الذي أعطاه لهذا الشعب الشعب المصري حول الفاضلين الشيعة إلى أهل سنة اه والله تاريخ كده يعني الأزهر ده كان معمول أصلا عشان مصر تبقى شيعة الأزهر ده هو الذي قام على تحويل الشيعة إلى السنة فلازم اللي, اللي- اللي يقوموا على قيادة هذا الشعب لازم يحطوا في ذهنهم هذا يعني هذه النقطة إن هذا الشعب فيه أسرار غريبة وفيه حقيقة الإسلام. اللهم قوي إيمانا كل الشعوب الإسلامية يا رب العالمين. حفظ الزوج في ماله والست ما دام تحفظه في مالها ضربة بالقليل وتوصي جوزها تقول له يا فلان والله يا شيخ أمان عليك ما تدخل علينا حرام ما تدخلش علينا حرام لان احنا مش عايزين نغذي الاب الحرام نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامه لان ابنك نفسه قبل ان ياتي الى الحياه له عليك حقان ابنك قبل ما يجي الدنيا له عليك حقين الحق الاول اختيار ام صالحه له الحق الثاني ان تطعم زوجتك وهي حامل من حلال بتاع حمل او حمل يعني لكن ايه لو حملت يبقى الخلاف حل... ليه؟ لو اكلت الزوجه من من مشكوك في امره او حرام هي والولد اللي جاي لحمهما نبت من سحت واللحم الذي نبت من سحت فالنار اولى به. ويطلع الواد متعب وعصبي ومش هادي فحفظ الزوج في ماله وعدم الاسراف يستدعي يستدعي ذلك عدم الاسراف الست برضه تبقى حنين على جوزها مش تقعد بقى عمال على بطال عايزه تصرف تقول انا ماليش دعوه الجيش قال لك اتصرف طب ده الجيش لكن انت القياده الحازمه في البيت ما اتصرف منين؟ اه عد غنمك يا ضحى ها اه يعني هم هم محدودين ها واحده نايمه واحده قايمه واحده كانت فيه دلوقتي الاخرى من صفات المرأة المؤمنة عدم التشبه بالرجل في ايه المرأة العظمة بتاعتها ان تكون انثى ما تسترجلش يعني معذرة حتى الاخوات الفضليات المتصديات للدعوة بارك الله فيهن ونشر ال- الكلام ال- ال- الصالح بين النساء خير وبركه مثل هي لما ترجع البيت ما تشتغلش على جوزها داعية برضه لأن جوزها عايز ست في البيت عايز إيه؟ يعني هو هيلاقيها من الشيخ عمر ولا من مراته ولا يعني برضه إيه؟ خف عليه شوية لأن لا يعني الراجل بيلاقي جنب يستريح عليه ها؟ كل ما قعد ده حرام ده مكروه ده مندوب ده مستحق الله الراجل يقول- بقول لكم إيه؟ أنا مش ناقصني ها؟ برضه هو عايز واحدة ست فاضلة وكذا سبحان الله كانت الصحابية تيجي بالليل تقول لي زوجها ايه؟ شوف الادب. اتريد شيئا؟ لا بارك الله فيك. اتأذن لي ان اتهجد لربي الليله؟ قال لي ده مات. قال لي ده مات. استاذن جوزها. يبقى جوزها ما يسمعش. عارف ان صحتها ما تنفعش لو خبت الليل تيجي بالنهار ما تاخدش بالها من العيال ولا من البيت وهو راجل مسؤول وعنده مسؤوليات ولا لا ما تقوميش الا لا خلاص تقول له حاضر ها بس هو ما ياخدهاش قال وانا بقى انا بقى يقول الله ايه ده هي تقوم الليل وانا انام بقى ده بتاع لا ما هو لازم ها؟ هي كمان ما تقومش هي انت ايه خلي النور في البيت يا اخي ها ورأينا عطاء بن رباح الله يرضى عليه عايش هو وزوجته وامه في بيت فيقوم تلت الليل الاولاني وراح مصحي زوجته زوجته تقوم تصلي تلت الليل الثاني تيجي تنام تصحي حماتها تقوم الحما ام سيدنا عطاء تصلي التلت الثالث ماتت الام راح قسم الليل بينه وبين زوجته هو النص وهي النص ماتت زوجته فكان يقوم الليل كله سلام يا الله يا تابعي صحابة رسول الله امال ايه ناس بيوت منوره بالخير ها مش ناس بيوت آه، ب- ب- ب- ب- ب- قاعده تشخص طول الليل ولا تسهر قدام التلفزيون وتيجي على طول ده الراجل بي- بي- بي- بي- يبص لا- الراجل بي- انتهى الفيلم ولا مثلا مش عارف اخر الانباء يطلع بعد الفيلم والكلام الفاضل اللي بتشوفه يقول لك وخير ما نختم به مش عارف ايه القران الكريم الراجل يبتدي عين المقر يقول له يسالونك عن الاهله يقول لمراته هو بقى احنا دافعين 40 جنيه كهرباء الشهرين يعني لو جت عن طب استنى الاهله لما تعرف الاجابه ايه ده لسه بيسال جت الكهرباء على الدقيقتين دول خلاص وهو الصراحه لا محل لها من الاعراب عامل زي اللي بيقرا القران في الحمام ايه قران في التلفزيون ها ربنا يجيب الحال يا رب العالمين يبقى عدم التشبه بالرجال في الايه في السلوك يعني لما يجي لل- لل- للبنت عروس عريس ها فتقعدش هي بقى تفرد آه، شروط عرابي على الخديوي لا لا خلي الراجل يتكلم تدي يعني تدي الراجل حجمه من باب حتى المنظر والله الرأي رأي الحج والله اللي يقولوا الحج ماشي احنا والله ملناش كلام لكن ايه الراجل يا عيني يتكلم يقول له حاج مصطفى آه، سكت سكت سكت والحاج مصطفى غلبان وطيب وطيب والله ما شاء الله عليه بنت على الرصيف بابا ماما ما ردش عليه بنات الحاج آه والله حاجات يا شيخ سبحان الله ولكن انت بتبقى عصبي ليه؟ نعم عدم التشبه بالرجال وحتى في الاسم برضه نفس القضيه طيب. عمل الطاعات برضه من صفات المراه المؤمنه هذا طب لما تكثر من الطاعات ربنا يبارك في زوجها ويبارك في عيالها ويبارك في بيتها ويبارك في القرشين اللي عندها والتقرب الى الله بالنوافل والمستحبات هذه بعض من صفات المراه المسلمه اللي هي من الواجب زي ما قالت ابن حجر التعفف بالزواج التعفف بالزواج ويا ريت ييسر الاباء والامهات على شبابنا امر التزويج تلاقوا ما دام عنده اوضه وصالح فكر على الله جوز جوز وخلي المسؤوليه في رقبه حد تاني تحمل المسؤوليه ليه؟ العجله مستحبه في تزويج الذكر اول ما الذكر تصل اتكل على الله جوز ها وجاء علي ليخطب فاطمه وكانت بنت 13 سنه على طول الرسول صلى الله عليه وسلم جوز ماشي الزمن ده هنقول ايه نتيجه التلوث البيئه البنت بتاع عندها عيله 15 سنه وكان مهروبه كده كان عندها خمس سنين من المذاكره والواجبات تقعد طول السنه بفضل ده لغايه ما رب- مركبها على حالات نظاره كده قاعده كوبايه ومش شايفه من كتر ال- لسه ما عملتش حاجه وقبل ما تتخرج امها تقول لها لا لسه تاخد دبلومه تاخد الدبلومه كمان دبلومه كمان دبلومه ودبلومه عشان الحرق ودبلومه عشان القرار وبعدين ماجستير ده بقى بعمل ايه على مثلا ماجستير طب تاخد الدكتور تكون خلاص ما تصبح زوجه تصبح تصبح راجل تصبح حسن خلاص تروح بيت الراجل تقول له بقول لك ايه أنا مش عارف انا درست في الكيمياء الكيمياء العضويه يعني في احماض امينيه بس الراجل عايز يتعقد من حياته وعايز يكبر من عيال مدرسه الكيمياء اوعى مدرسات كيمياء يتعرض يعني الكيمياء دول يعني اخواتنا وزمايلنا يعني ولاد معمل واحد فالتعفف بالنكاح دي من ضمن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانيه في الاسلام مفيش رهبانيه في الإسلام. مفيش واحد اسمه يقدر على الزواج ولا يتزوج طيب ايه كمان القيام بحقوق العيال اولادك خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي من حق عيالك تقعد معاهم وتسال انت راجل صاحب مين في المدرسه وانت راجل صاحبك مين يا واد؟ وانت كده وانت بنت انت مين صاحبتك بنت مين ابوها ومين والدتها وتخلي مراتك تروح تزور ام زميل البنت مهم الكلام ده عشان نبقى الامور يبقى عارف انت السلوك ماشي ازاي ده ولد في ثانيه ابتدائي انا في احدى مع المدارس بدون ذكر اسماء طبعا بيسالني يا ثانيه ابتدائي يا استاذ نعم البيرة حلال ولا حرام؟ ايه اللي حضرتك السؤال؟ ايه اللي حلال ايه اللي عرفت البيرة انت الاول؟ عرفت بابي في البيت بيشرب بيرة بقول له يا بابي ده حرام قال لي البيرة انت مش فاهم حاجة طب بالله عليك اقول له ابوك مش فاهم يا ابني البيرة حرام طب ازاي حرام وبابا بيشربها؟ طب اقول له لا رد انت لا ها؟ الواد بيقول انا لا يا ابني حرام حرام وربنا يهديه ان شاء الله لا ده نتيجه نسمع الاذان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حق اولادك عليك ان تقتطع لهم وقتا من وقتك تجلس معهم وتناقشهم مشاكلهم ما تسيبش الولد يحل مشكلته مع زميله ولا تسيب البنت تحل مشكلتها مع زميلتها لا لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا أن نلاعب أبنائنا سبعا سبع سنين لعب دلع الواد ونلعب معاه ونلعب مع البنت ولا زي البنت بالظبط بس المفهوم الإسلام ثم نؤدبه سبعا سبع سنوات بنعلمه ونجيب له محفظ يحفظه القرآن عشان لسانه يثقل باللغة العربية ويعرف يقرا ويبقى حافظ بفضل الله سبحانه وتعالى اولادنا اذكياء ويحفظوا بسرعه وتستغل انت الفرصه دي تحفظ ابنك القران عشان تلبس حلة الشرف وتاج الكرامه يوم القيامه وصل الولد والبنت 14 سنه سن المراهقه اللاعبه سبعا الجبه سبعا ثم صادقه سبعا سن 14 يبقى الواد صاحبك والبنت صاحبة امها مفيش سر مفيش حاجة اسمها سر حاجة البنت تقفل الباب ومش عارف تتكلم بأوضتها وتتكلم في التليفون مع لا تكلمي مين؟ مين دي اللي بتكلميها؟ صاحبتك دي فين؟ ساكنة فين؟ مين أبوها؟ مين أمها؟ خلي بالك مهم الكلام ده أوي مهم لأن أنت فجأة تكتشف كارثة فأنت قبل ما تحل كارثة أنت مأسس الإيه؟ القواعد سليمة هذه هي التربية والحمد لله ان الاسلام وضع اطول اطار عام للتربية والدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي ليس فيه سؤال لا يجاب عليه في حاجة اسمها فيه دلوقتي بتعمل الاجابة اي سؤال له اجابة بفضل الله الكتاب والسنة في حاجة اسمها ايه؟ لا تسألني في ألف لا تسألني في ألف أي سؤال تجاب عليه ونربي الولد والبنت على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت كمان تثقف نفسك بمجالس العلم والقراءة عشان لما تيجي تتكلم مع الولد والبنت برضه ما لو لك معلومة انت مش عارفها لازم برضه تبقى ها تعلم الواد ويقول له وتقول له حكايات لطيفة في حكايات يا سلام لما تجيب للولد في الصيف كتب صغيرة كده عن ال... عن عن عظماء الإسلام خالد بن الوليد قعقاع بن عمرو التميمي ها يقول عن عقبة بن نافع ها محمد بن ابي سلمه الحمزه بن عبد المطلب هو يرتبط مش تجيب له البتاع يقول له فطوط وفطوط وحطوط وخيخيبه وهنجل خيبه بعد كده لا ما تسيبوش الواد على كده ولا تسيب الواد على شاشه التلفزيون الام تروح مشغوله في المطبخ تجيب الواد خمس ست سنين ولا البنت تروح رافعاها على الكرسي وتروح فاتحه التلفزيون تقعد تتفرج وتتكلم مع صاحبتها في التليفونات دي مش امانه هي تقعد يا ولا برامج في التلفزيون العيل صغير ما يشوفهاش برنامج اطفال ماشي بس القعده تقول دي غلط وصمت المذيعه دي مش كويسه مش عارفها مكشوف يعني كده وفي الاخر تقفل التلفزيون ها ضحى التلفزيون خلاص ابي يعني الواحد لما يتعود على كده يطلع يكبر على كده لما يطلع بوز التلفزيون زي ابوه وامه تيجي تقفل التلفزيون يقول لك اقول لك ايه يعني اصحابك على الواد بيروح عند عمته بيروح عند تيتا ويروح واللي بيبوظ الموضوع تيتا اول ما يروح عند تيتا تكتبه وانا غلبان بقى اكو انت عشان بتروح عند الشيخ عمر ولا الشيخ مش عارف مين هتقعد الواد ابدا والله الله الان ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله ربنا يحمي لنا ابنائنا وبناتنا جميعا اللهم احمينا يا رب العالمين غد الدكتور بقى خد تمام كويس فمن حق الابناء انك تقدرهم وقت من وقتك الا لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه ان ربنا حاكمنا على الحقوق دي لان حقوق الولاد كده وبعدين وبر الوالدين رب الابن يعني ايه بر الوالدين تحكي له حكاياتك مع ابوك تقول له انا كان لما ابويا يدخل لازم اقف وكان ما ما امشيش قدامه ولا نديه باسمه ولا اقعد وهو واقف ولا ابقى نايم وهو دخل عليا الاوضه مفيش الكلام ده اول ما يدخل الاب كله يقف كبيرا وصغيرا هذا احترام الاب تحكي له لما كنت بتقبل ايد ابوك الصبح وبالليل وايد والدتك ورجلها قال له الزم اقدامهما فتم الجنه روح عند رجلها هناك تلاقي الجنه على طول ها فتعلم اولادك ال- ال- الحاجات الطيبه دي البر وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم بر الوالدين وفيه اجتناب العقوق وتربيه الاولاد وصله الرحم طلع الواد انت تعيش مع اخوك ما تخليش اولادك يتعاملوا مع اولاد عمك انت تتعامل مع اختك ما تخليش أو- اولادك يتعاملوا مع اولاد عمتهم لا لا ما ما ما, ما تعملش حواجز بين ال- الاجيال انت تعامل مع اخوك انت مخك ضاغط انت واخوك انت حر بس حط في ذهنك مالكش صلاه مقبوله صلاة المرء لا ترتفع فوق رأسه شبرا إذا كان محاصنا لأخيه والأخيرة ثوابهما حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا فلا تكتب لهما ثواب كارثة والمصنف يبخل بس ويأمر أولاده بالبخل لا قال لو مت وزرت عمكم بعد ما اموت هبقى مقلقل في ضربتي لا خد قلق براحتك ولا يقول لك يزور عمك انت هتقطع الرحم وتخلي اولادك كمان يقطعوا الرحم هذا حرام فتوحدوه لا اله الا الله صله الرحم طاعة السادة يعني ايه السادة؟ هو في احنا عندنا سادة وعبيد؟ لا القائمين على الأمر إذا كانوا يطبقون شرع الله عز وجل فلهم الطاعة سيدنا أبو بكر قال ايه؟ أطيعوني ما أطعم الله فيه فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ده ربنا ليه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم ما قالش واطيعوا للامر لا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ليه؟ لان اذا كان اولي الامر بيطيعوا الله ورسوله وبيطبقوا كلامه الرسول لازم نطيعه. ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا لا لان اولي الامر بيطيعوا من الواجب يطيعوا الله ورسوله الاول واحنا نطيعه. ركز كويس. طاعة السادة الرفق بالعبيد او الخدم كارثة النهارده اللي اللي جاب آه، شغاله في بيت يجب ان يتقي الله فيها يتقل معاهم بنفس الطبق الذي يساعد الشغاله في البيت حاجه ما تاكل لوحدها في المطبخ لا. كان سيدنا انس بياكل مع سيدنا الحبيب جبنا من الكلام ده فصغير قال جلست اكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يدي تطيش في الصحفه تطيش يعني ايه؟ يعني ياخد لقمه من هنا ولقمه من هنا ياكله قال لي برفق يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه تعليم سيدنا الرسول هذه كمان أن تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام وتعال على الأكل اتكلم مع عيالك ازيك يا ولد يا فلان ايه عملت ايه النهارده في الامتحان كويس و... وانت يا بنت ازيك عامله ايه وفين فلانه مين اللي اتاخر النهارده وانت يا حاجه اخبارك ايه كده تبقى لطيف في البيت مش الام قاعده تدخل كده تخش ايه ليه؟ انا بنفر لازم أنا رقيق في البيت وانا قاعد يحصل سيدنا عمر قال له انا لما بقول قاعد تركب العيال على ظهرك وتشغل لهم عربيه في البيت ده انت قال له انت في بيتك بتعمل ايه؟ قال له انا دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس يا بطل يا رب قال له مع السلامه لا ما ينفعش عندنا صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام ومنها ما يتعلق بالعامة امور عامة بقى بقية الحديث عشان كده يبقى احنا ايه بفضل الله انهينا الايه الحديث العظيم ده حديث عام كامل يدخل فيه قتال الخوارج والبغاة اللي بيخرجوا على الخ- على المجتمع اللي هم بيعتصوا الناس في الاتوبيسات واللي بيغتصبوا واللي بيسرقوا واللي بيختلفوا كل دول ايه؟ خوارج الله يجب القتال او يجب قتالهم. قتال الخوارج والبغاة اللي هم بيشيعوا الزهر في المجتمع قطاع الطرق وغيرهم. والمعاونة على البر لما تلاقي اختك هتجيب البنتها اللي عندها فاضل سنه ما تعترضهاش ولا ربنا يبارك فيك يا اختي والله انت كده ربنا يكرمك وربنا يبارك لك وتدعي لها مش تقول لها ايه ده ايه ده لا المعاونه على البر ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش الامر بالمنكر والنهي عن المعروف لا ولذلك احد المسؤولين عن الثقافه في مصر للاسف قاعد من يومين الحمد لله انا كنت قاعد بفضل الله يعني والا ممكن تلاقيكم النهارده فالمهم قال ايه؟ قال له قال في الجوامع قال البيت اللي فيه تماثيل ما تدخلوش الملائكه كلام يا اخي غريب قوي ده هو اليوم لانه فنان تفكير ايه؟ قال ايه قال ما يدخلوش ملائكه طب وايه يعني؟ ايش ال- ايه إيه المشكله يعني ما احنا احنا البيوت للبني ادمين مش للملائكه ترد على ده تقول له ايه بقى؟ ها ربنا يهديه يا رب ها اللهم هديه يا رب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود مهم قوي خمس الحدود وبعض الاخوه السلفيين ربنا يبارك فيهم زادوا مني يوم الجمعه في الفتوى بتاع الراجل اللي قتل واحد عمدا من 25 سنه يقول لي ازاي ما ما تقولش انه يقتل مين يقتله؟ هو النهارده ما انا قلت النهارده الاهلي قد يروحوا يقتلوه الامر يسيح في المجتمع في الفوضى صح ولا مش صح؟ ما ينفعش مين اللي بيقيم الحدود النهارده؟ فحلناها حل وسط في حدود الامكانيات والجهاد إقامة الحدود والجهاد ودول الأمرين اللي احنا اتفقنا ان المنافقين إيه؟ بيكرهوه، بيكرهوا الجهاد في سبيل الله ويكرهوا إقامة الحدود. وما يكرهش إقامة الحدود إلا الخواض في حدود الله ومحارم الله. صح ولا لا؟ آه. آه. ومنه المرافقة الرباط في سبيل الله. يا إخواننا العساكر النهارده في الجيش لازم ينموا والضباط لازم ينموا إن هم إيه؟ مرابطين على الحدود في سبيل الله عز وجل وأداء الأمانة الأمانات بال- بال- بلهجتها العامة والخاصة زي ما وضحنا قبل كده والقرض مع وفائه واحد يقترض قرض يرجعه إن كان صادق من من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق ومن تزوج على طلاق وهو لا ينوي أداءه فهو زاني اللي اللي خد قرض ومش ناوي يرجعه ده يبقى حرام واللي جوز واحدة على طلاق معين ومش ناوي يدفعه فكلما عاشرها يكتب عند الله زانيا فكنت آه، واعد ب- ب- بمبلغ معين في الطلاق وفيه واخر الطلاق رجعه اديني مراتك انت قسمت المهر نصين مقدم ومؤخر كتب عليك مؤخر حاجه من ايه؟ يا تستسمحها تديها امانتها يا تكتب في الوصيه لما اموت اول ما نخرج من الشركه مؤخر الطلاق بتاع امك ليه ده والله اذا صح البلد ما موت تاني بس مش السماح بقول لك ايه ده كفيني كده بعيد عن العيال لو ما سمحتنيش في ال- في الصداق ده ها لا مش بال مش بلاوي السماح اشمعنى يعني عامل غضبها في الحته دي لا حرام يبقى القرض مع وفاء واكرام الجار اه من الجار إكرام الجار حتى وإن جار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث وحسن المعاملة وفيه جمع المال من حله يعني الابتزاز وظروف خصوصية اللي بلوي الذراع ها والكشف ب 100 جنيه والعملية ب 10000 جنيه والمحاماة ب 100000 جنيه ها كل ده ايه؟ آه. جمع المال من غير حله آه. وانفاق المال في حقه ما تضيعش المال فيما لا يرضي الله عز وجل وترك التبذير والاسراف ورد السلام كل دي من شعب الايمان وتشميت العاطف لما يعطف اخوك المسلم يقول الحمد لله تقول له ايه؟ يرحمك الله وكف الاذى عن الناس سواء باللسان وبالكلمة وباليد وإلى آخره واجتناب اللهو اجتناب اللهو يقول لك حضرتك راجل بيعرفني بنفسك انا فلان اهلا وسهلا بقول لك انا فلان اهلا وسهلا الحرف يبقى انا مش عارفني بس لا الحقيقه مش واخد بالي قال انا الرقص الاول في الفرقه القوميه أهلاً وسهلاً. الحمد لله بس مع الفرقه طب ليه؟ طب ليه طبعا اجتناب الله كانوا زمان في الثمانينات طلعوا اغنيه يقول لك رجاله مصر وطول عمر ولادك رجاله اطلعوا شويه نفس الرقص هم دول رجاله مش طالعين مثلا واحد حتى ماسك بندقيه منظر حتى انا منظر ولا منظر حلو يا ابن الرجاله دفعه 92 بقى ولا عبود 92 ماشي وإماطة الأذى عن الطريق أي أذى تصيب عن الطريق ثم الحياة دول 69 شعبة وقسم من شعب وأقسام الإيمان نكتفي بهذا القدر وهذا الحديث العظيم الى ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله بعد موسم الحج باذن الله رب العالمين ونرجو دعواتكم لان في شويه عطلجه بالنسبه لي الموضوع السفر يعني فنرجو دعائكم الخالص وان اذن الله ان نلتقي مره اخرى فعلى الكتاب والسنه وان لم يشاء الله عز وجل برحمته وفضله فادعو الله ان نلقاكم على حوض الكوثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امنين مطمئنين جزيتم عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم بحسن استماعكم وتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا ثم قبل ان نقوم لصلاه العشاء ان شاء الله لي يعني آه، مش همسه عتاب ولا غيره ولكن يعني آه، آه، ارجو ان الكلام اللي بقوله يفهم على حقيقته ان كنت آه، قد هاجمت بعض من مجالس النساء التي يفتى فيها بغير علم فما زلت على رايي في ان ما حدش يتصدر للفتوى سواء راجل او ست للفتوى لكن وكثر ان النساء هم يعني بعضهم بيفتي ولكن هذا لا يقلل ابدا من فضل مجالس العلم بتاعت النساء وتعليم بعضهن بعضا احكام التلاوه والسلوك الاسلامي وطاعه الازواج وتربيه الابناء وتيسير الامور وكشف الكربات ونساؤنا فيهن خير كثير وانا اذا قلت كلاما لا اقصد احدا بعينه فلا استطيع ان اغتاب احدا لا مسلما ولا مسلمه لان الحرام وانا انهى عن شيء ثم اتيه فانا لم اقصد احدا بعينه واخص بالذكر مدى احترامي ودعائي الى الله خالصا لكل اخواتنا الفنانات السائلات اللاتي ارجو يعني من الله عز وجل ان يتقبل منهن ومنا صالح الاعمال وان يتقبل توبتنا جميعا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وشكر الله لكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه و آه، في سؤال قبل ما هم نصلي سؤال ثلاث اسئله ان شاء الله هل يعتبر تارك الصلاه كافر؟ الامام احمد يعتبره تارك الصلاه كافرا وجمهور الفقهاء مؤمن عاصي ونسأل الله الهداية آه. آه. هناك أخت محجبة وهي قاف آه. قاف تحت ولاية والدتها ووالدها يعمل في بلد عربي وبدأت والدتها في محاربتها في لبسان الحجاب أكثر من مرة، ألصقت الحجاب وهددتها بعدم الذهاب للمدرسة وعدم أداء الامتحان وأبلغتها أن والدها إذا علم بحجابها فسوف يطلق والدتها، وأيضا منعتها من الخروج نهائي من المنزل، وعدم زيارة صديقاتها والبنت عندها 17 سنة، ماذا تعمل؟ ارجو على هذه البنت الفاضله ان تخلي حد كبير او هي يعني الاتصال بيا او ال- تكلمني في تليفون غدا ان شاء الله لسه موجود في القاهره بكره ان شاء الله نكون من اهل الدنيا وان شاء الله احنا نسلك اي طريق لاقناع هذه الام بمساله حجاب ابنتها ان شاء الله. آه، ما حكم تجاره الدخان؟ حرام. شرب الدخان حرام والتجاره فيه حرام. آه، والدي فرض علي العمل بها فما راي الدين في ذلك اطيع والدي ام اطيع الله؟ اطيع الله عز وجل فرض علي والدي حلق اللحيه والا سوف تحدث مشاكل كبيره في البيت ما راي الدين في ذلك؟ انا ما اقدرش طالما انت اطلقت اللحيه ما اقدرش اقول واحده آه، شيل لحيتك بس واحده منقبه وقلنا لها طلعت لما تبتدي تغمض ما اقدرش اقول واحده شيل النقاب دي حاجات انا ما ما اقولش ليها ما تحملنيش يعني لا لا استطيع اه اه يعني هو من الوقت بقى سوق عليه شويه ناس من اصحابه الكويسين يقنعوه ان الله تعالى وما يقدر يبدو سوف يكون. اه يعني ما يقدر سوف يكون. ان كان اسم دور الشيخات معين سواء انت مساعد كنت ما مساله يعني ما آه. آه. ارجو اذا ما تطرونا انا جاوبتك اهو لا ما اقدرش افيد بحلق اللحيه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم